السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين الحقيقة فعلا محتاجين نتعرف على الجيل الجميل ده خصوصا في الأيام الأيام المباركة ديت عشان فعلا نحس قد إيه القدوة الجميلة والأيام الجميلة اللي الناس كانوا عايشين فيها اللي اتربوا بين إيدين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم واللي ما زالوا في جيل الخيرية الجميل الجميل اللي النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم احنا النهارده الحلقه رقم ثلاثة في حياه النجاشي هذا التابعي الجليل اللي بجد بجد لازم تحبوه من كل قلوبكم خدم الاسلام خدمات يعجز الانسان انه يقعد يوصفه عشان كده مطولين شويه معاه احنا ذكرنا مجموعه من الشخصيات والنهارده الحلقه رقم ثلاثة في النجاشي لوحده هنطول فيه شويه وعشان حبايبنا اللي لسه ما شافوش حلقات النجاشي هقول لهم اختصار اخبار سريع جدا جدا عن النجاشي علشان يكملوا معانا ان شاء الله في عجاله سريعه حبايب قلبي النجاشي مش اسمه النجاشي النجاشي ده لقب لاي واحد بيجي يحكم بلاد الحبشه بيلقب بلقب النجاشي زي ما اي واحد يمسك بلاد الفرس بيلقب بلقب كسرى واللي يمسك بلاد الروم يلقب بايه بقيصر فالنجاشي مش اسم مش اسم ولكن لقب اي اي واحد بيجي يحكم بلاد الحبشه في الوقت ده كان بيلقب بلقب النجاشي قصة النجاشي بتاعنا بقى حبيبنا اللي النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم وكان في مراسلات ما بينهم وبين بعض ده كان اسمه أصحمة ابن أبجر احفظوا الاسم ده كويس أصحمة ابن أبجر أصحمة ابن أبجر ده أبوه بقى أبوه كان هو النجاشي الكبير بتاع بلاد الحبشة كان هو ايه كان هو ال ال ال النجاشي بتاع بلاد الحبشه هو حاكم بلاد الحبشه وما كانش يملك من الدنيا دي غير ابنه ابنه اصحمه ابن ابجر ففي يوم من الايام اجتمع بعض شياطين الانس من الوزراء والحكماء بتوع البلد هناك في الحبشه وقالوا يا جماعه ما ينفعش ان الراجل ده يفضل على طول هو النجاشي لان ده ما عندوش غير ابن واحد يعني هو لو مات وابنه مسك بعديه لو الابن مات خلاص انقطع ملك في الاسره دي في مشكله في مشكله وفترات ومشاكل بين الشعب فالافضل ان احنا نخلي واحد يكون عنده عزوه وعنده اولاد هو اللي يمسك الحكم قالوا طب مين اللي يمسك قالوا اخوه اخو النجاشي اخو النجاشي اللي هو عم اصحمه بن ابجر ليه قال له عشان عنده 12 ولد ولد فلو هو مات ففي ابن يمسك الولد ده مات اللي بعده يمسك عقبال ما نعدي ال 12 هيكونوا خلفوا عيالهم كبروا يمسكوا مكانهم يبقى العيله متواصله ويبقى الحكم فيه له شوكه وقوه في بلاد الحبشه قالوا خلاص طب نعمل الموضوع ده ازاي قالوا نقتله ما فيش عندهم اسهل من القتل يعني قالوا نقتل نقتل النجاشي اللي هو والد اصحمه بن ابجر طب نقتله ازاي قالوا احنا نقنع اخوه فراحوا لاخوه اللي هو عم اصحمه وكلموه وقالوا له احنا يعني شايفين ان انت اولى واحد بالحكم وان انت لازم تمسك البلاد طب ازاي ده اخويا ماسك الحكم قال مش مشكله مش مشكله شغلش بالك ودي مصلحه البلاد ولو ما عملناش كده ممكن نقضي عليك انت وعيلتك ولا اقول لك طب نكلمك باسلوب تاني مصلحه البلاد يا اخي فقعدوا يكلموه عن مصلحه البلاد والعباد و في الاخر بعد ما لقى الدنيا الدنيا زغللت في عينيه كده وتنازل عن كل حاجه ونسي الارحام ونسي الصله والمحبه ونسي اخوه ونسي كل حاجه وقال لهم خلاص اقتلوهم راحوا عملوا حاجة زي كتيبة الإعدام وجهزوا مجموعة من الشباب الأقوياء ومعاهم الرماح والسيوف و واقتحموا القصر في الوقت دوت كان أصحمه بن أبجر اللي هو النجاشي بتاعنا اللي هيبقى النجاشي بعد كده اللي احنا بنحكي قصته كان لسه طفل صغير كان نايم في حضن أمه في القصر وما يعرفش إن أبوه هيتقتل في اللحظة ديت وإن هو هيتيتم في السن ده ودخلوا هؤلاء الخونة وقتلوا الرجل بلا ذنب مع انه كان من اعدل الناس ومن افضل الناس وقتلوه وبعد ما قتلوه طلعوا راح بشروا الحكماء قالوا لهم احنا خلاص خلصنا على النجاشي وقتلناه طيب نطلع نبشر اخوه عشان نقول له بكره هتتوج ملكا على البلاد طلعوا راحوا قالوا له ابشر قتلنا اخوك خلاص وهنتوجك بكره ملكا يعني نجاشيا على البلاد طيب خلاص خير ان شاء الله صبح الصبحيه شعب الحبشه سمع ان النجاشي بتاعهم اتقتل اتقتل ليه ومين اللي قتله وليه وازاي وفين محدش يعرف حاجه خالص ومحدش يقدر يتكلم ولا يقول اي كلمه في الموضوع وبالتالي يعني زي ما بيقولوا كفوا على الخبر مجور وانتهت المشكله على كده وتوجوه تاني يوم ملكا نجاشيا على بلاد الحبشه ونسيوا دموع الطفل الصغير أصحمه بن أبجر وهو جالس تحت ظل شجرة بيبكي عشان أبوه اتقتل اتقتل ليه وعشان إيه وهو طول عمره شاف أبوه رجل عادل ومحترم وطيب وعمره ما ظلم حد طب ليه اقتلوه طب ليه يتموني في السن ده ما كانش لاقي أي إجابة على الأسئلة ديت وتمر الأيام وعمه اللي هو أصبح النجاشي بقى حس بشيء من الذنب فراح ضمه وضم الأسرة كلها ليه وعايشهم عنده في القصر وكده واعتبر إن أصحمه بن أبجر كأنه ابنه وابتدى يعامله معاملة كويسة وطبعا ولاد عمه عاملوه معاملة كويسة إن هم ما كانش يعرفوا إن أبوهم هو السبب في قتل إيه في قتل النجاشي الأصلي وقعدوا مع قعد معاهم فتره كبيره وكان ظهر عليه علامات النجابه والذكاء والفطنه وما شاء الله لدرجه ان عمه حبه جدا وبقى يفضله على اولاده الحكماء بقى والعالم ال ال يعني الظلمه دولت بداوا يبصوا للغلام ده هو عمال بيكبر وقمه في الذكاء والنباهه قالوا لا ده ممكن في يوم من الايام ما دام عمه بيفضله ممكن في يوم من الايام يقولوا اليه الحكم يبقى هو نجاشي الحبشه ولو عرف ان احنا اللي قتلنا ابوه وخلينا عمه يمسك مكانه نجاشي الحبشه يمكن يقتلنا كلنا اقول لك نخلص منه هو كمان وراحوا لعمه مره ثانيه وقالوا له بص بقى ما فيش حل غير ان احنا نخلص من اصحاب بن ابجر لان دوت واضح انه نبيه جدا وذكي جدا ولو عرف ان احنا اللي قتلنا ابوه ممكن بعد ما يبقى بعد كده نجاشي ولا اي حاجه يقوم يقتلنا كلنا قال لهم ازاي حرام عليكم عليكم في الاول طبعا حرام عليكم واتقوا ربنا ان انتوا لسه قاتلين ابوه ولسه ولسه ولسه قالوا له بص مفيش حل غير كده يا يعني نقتله يا يعني نطرده من البلد قال لهم خلاص اطردوه من البلد خدوا اصحاب بن ابجر وفي لحظه غدر وراحوا على شاطئ البحر كده وراحوا بايعينه لواحد من تجار العبيد باعوه ب 600 درهم يعني بملاليم كده وما رضيش يقولوا له ان ده ابن النجاشي السابق ولا ان احنا ولا ان عمه دلوقتي هو النجاشي الحبشه قالوا له ده غلام عندنا ومش عايزينه بكام باي مبلغ عرض عليهم 600 درهم باعوه له ب 600 درهم وخدوه ورجعوا ويقدر ربنا سبحانه وتعالى والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون في نفس اليوم يا حبايبي هو اتباع النهارده وفي نفس اليوم عمه استيقظ ضميره ماشي بيكلم نفسه متضايق جدا بقى معقولة أنا أتسبب في قتل أخويا وفي نفس الوقت كمان بعدها بفترة أتسبب في إن ابن أخويا يروح يتباع ب 600 درهم وأنا بعمل ده كله عشان أبقى أنا النجاشي بتاع الحبشة يغور الملك وتغور الدنيا كلها عشان اللي أنا عملته ده فحب ينسى المشكلة اللي عملها ديت فمشي يلعب رياضة في مكان ما وحواليه الحرس من بعيد وابتدت الأمطار تنزل وابتدت تكتر وتكتر وابتدت سيول تنزل وابتدى الرعد والبرق و وفجأة ربنا يقدر إن صاعقة تنزل من السماء على الراجل ده فتحرق الرجل فيموت في التو واللحظة في اللحظة دي الحكماء قالوا طب هنعمل إيه الراجل مات قالوا مش مشكلة ما عنده 12 ولد راحوا البيت لقوا أولاده ال 12 مش زعلانين إن أبوهم مات قاعدين بيتخانقوا مع بعض وبيضربوا بعض عشان مين فيهم اللي يمسك الملك فحسوا بغلطة العمر قالوا ياه بقى احنا كنا بنعول على ان الراجل ده يمسك الملك ويبقى نجاشي الحبشة عشان ولاده ال 12 دول موجودين ده كلهم سفهاء واغبياء ازاي نعين واحد منهم انه يمسك ملك الحبشة ويبقى نجاشي الحبشة ده ولا واحد فيهم ينفع امال مين اللي ينفع يا جماعة قالوا اصحابها بن ابجر اللي انتوا لسه بايعينه ب 600 درهم طب ده زمان الراجل ركبوا السفينة ومشاه والسفينه مش عارفين هي رايحه فين فممكن يروح يتباع في اي بلد ومش هنعرف نوصل له قالوا نلحقه جريوا على طول في ساعتها يا جماعه على الشاطئ عشان يلحقوا اصحمه ابن ابجر ويرجعوه ويمسكوه نجاشي الحبشه فضلوا يدوروا يمين وشمال لحد ما ربنا قدر ان هم فعلا الحمد لله لقوا اصحاب بن ابجر ورجعوه كان طبعا بقى شاب ما شاء الله ورجعوه وقالوا له ما حدش هيمسك ملك الحبشه الا انت عمك مات النهارده بصاعقه نزلت من السماء. كل ده هو ما يعرفش ان عمه عمل كده في ابوه. وما يعرفش ان عمه عمل كده فيه هو ما يعرفش ان عمه تامر على قتل ابوه وان عمه كمان تامر على بيعه كل ده فاكر ان عمه بيحب ووا فبكى وزعل جدا على عمه ورجع ومسك ملك الحبشه واهل الحبشه فرحوا جدا جدا فرحه العمر كله بان اصحمه ابن ابجر ابن النجاشي السابق الرجل الطيب الفاضل اللي كان بيعدل ما بينهم اللي عمره ما ظلم حد هيرجع بقى ابنه هو اللي يمسك المملكه وهو ما شاء الله عنده ذكاء وفطنه وعلم وعدل وحكمة وطيب ما شاء الله فكانوا فرحانين بيه جدا وبدأوا يلعبوا بالحراب فرحا باستقبال هذا النجاشي الجديد فأصبح أصحمة ابن أبجر بطل قصتنا الجميلة الآن بقى هو النجاشي يبقى النجاشي الأولاني كان أبوه واللي بعديه كان عمه والثالث هو بطلنا بقى اللي احنا عايزينه اللي هو النجاشي اللي هو أصحمة ابن أبجر واضح القصة كده حبايبي وأظن الأمور واضحة جدا جدا وجميلة ومفيش أي مشكلة طيب مضت الأيام والسنين ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان اصحمه بن ابجر اللي هو النجاشي بقى خلاص بعد كده احنا خلاص وصلنا ان هو النجاشي هنقول بعد كده بقى النجاشي على طول يبقى انتوا عارفين ان هو ده اصحمه بن ابجر قدر ربنا ان اصحمه بن ابجر النجاشي عرف الحقيقه والحقيقه ما بتستخباش كتير يا جماعه لو استخبت فتره عمرها ما هتستخبى كتير عرف ان هم اتامروا وقتلوا ابوه وعرف ان هم اتامروا هم وعمه على ان هو يتباع ب 600 درهم وان هم كانوا عفوا وان هم كانوا عايزين يقتلوه برضه فابتدى يعني يحزن كده من جواه معقوله عمي يتآمر مع ناس غرب على قتل ابويا عشان هو يبقى, يبقى هو نجاشي الحبشه طب ليه هي الدنيا مستاهله ان الناس تعمل في بعضها كده وياما في امور كتيره في حياتنا من المضحكات المبكيات اللي بتخلي الانسان احيانا يمسك دماغه كده يقول مش ممكن هي ليه الناس بتتحول وبتتنازل عن اخلاقياتها وعن حاجات كتيره من دينها علشان امور دنيا وعلشان شهره وعلشان فلوس وعلشان جاه وعلشان سلطان وعلشان وعلشان ليه هي الدنيا اصلا مستاهله ايه ده ربنا سبحانه وتعالى قال عنها وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع يا سبحان الله فعرف إن هم اللي تأمروا على قتل أبوه وعرف إن هم تأمروا على قتله لكن رسل الموضوع في النهاية إن هم باعوه ب 600 درهم كان الموقف إيه منه؟ كان الموقف منه إن هو عفى وسامح يا سلام وما فيش أجمل من إنسان لما يسامح يعني سبحان الله حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة كل لما تعفو ربنا هيزيدك عزة ده مش ضعف منك يا حبيب قلبي ده عزة ربنا بيزيدك عزة ورفعة ومكانة بفضل الله سبحانه وتعالى ولذلك كان دعاء ليلة القدر ان النبي عليه السلام امنا عائشه بتقول له يا رسول الله ان ادركت ليله القدر فماذا اقول؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. خد بالك ان ان كان ممكن يقول قولي اللهم انك غفور تحب المغفره فاغفر لي لكن العفو ابلغ واعظم من المغفره المغفره معناها الستر يعني يا رب استرني والدليل على كده حديث النجوى اللي رواه البخاري عن ابن عمرو ان ان ان النبي عليه الصلاه قال يدني الله عز وجل عبده المؤمن يوم القيامه ويضع عليه كنفه ويستره ويقول عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا يقول بلى يا ربي وفعلت كذا وكذا بلى يا رب حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار وإذا بالعزيز الغفار يقول له إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة إنما بقى العفو العفو إن الذنب يتمسح أصلا من الصحيفة المغفرة ربنا هيحاسبك على الذنب ده لكن مش هيعاقبك عليه هو غفر لك لكن هيذكرك بالذنب ده يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب كما عند البخاري وفي رواية الطبراني من نوقش المحاسبة هلك مجرد ان ربنا يحاسبك ده عذاب وهلاك فالعفو بقى ان ربنا يأمر الملائكة تمسح الذنب من الصحيفة لا تتسئل عنه ولا تتعاقب عليه هديك مثال بسيط دنيوي بسيط واحد شغال في شركة وعمل غلطات كتيرة قوي أذت الشركة وكل الكلام ده موجود في ملفات عند المدير فجه المدير قال له يا فلان قال له ايوه قال له شايف كل الغلطات اللي انت عملتها ديت موجوده عندي في الورق ده ايه رايك انا هسامحك بس الورق ده هيفضل عندي في المكتب هيطلع وقت اللزوم ده يبقى غفر له ولا عفى عنه هيبقى غفر له يعني ستره لكن ما زال الحاجات موجوده فين في الدرج عنده لكن لو حب يعفو عنه هيقول له ايه هيقول له يا فلان شفت الغلطات اللي انت عملتها دي كلها اهي متسطره عندي في الورق ايه رايك انا عفيت عنك كل الورق ده هولع فيه ايه الاجمل العفو ولا المغفره العفو عشان كده دعاء ليلة تقدر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب اعف عنا يا رب العالمين فالشاهد في الموضوع ان النجاشي لما عرف ان هم كانوا سبب قتل ابوه وكانوا تأمروا على قتله هو عفى عنهم وسامحهم خلاص نبدأ صفحة جديدة والدنيا مشيت خلاص وحكم البلاد بالعدل ونشر الحب والخير بين الناس وأكرمهم غاية الإكرام وعدل ما بينهم وما ظلمش حد وبعد فترة يسيرة حصل خير كبير قوي قوي وشمس الدنيا كلها نورت ببعثة الحبيب ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم سمع النجاشي وهو قاعد في بلاد الحبشة إن في واحد بعث في أرض الجزيرة اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال إن هو نبي آخر الزمان والنجاشي كان نصراني وبدأ يعني يقرأ وفعلا تأكد أن فعلا في نبي آخر الزمان كما بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الإنجيل أنه هيبعث نبي في آخر الزمان ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وآله وسلم فبدأ يعرف أن فعلا هو نبي لكن الأمور كانت لسه يعني إيه لسه برضه ما سمعش ولسه ما عرفش ولسه ما وصلوش بقى القرآن والسنة لسه ما عرفش حاجة خالص فقدر ربنا سبحانه وتعالى في الوقت دوت بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم وبدأ يجهر ب دعوة الحق فبعض السابقين الأولين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان أول هؤلاء أول من آمن من الغلمان علي بن أبي طالب وأول من آمن من الرجال أبو بكر الصديق وأول من آمن من النساء خديجة بنت خويلد وأول من آمن من الموالي زيد بن حارثة آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ابتدت ابتدت افواج الكرام السابقين يؤمنوا برساله الحبيب صلى الله عليه واله وسلم وابتدوا يتبعوا النبي واشتد الايذاء ايذاء شديد جدا كانوا مستضعفين طبعا في البلاد وابتدى ايذاء شديد جدا يسلط على الصحابه والنبي عليه الصلاه ينظر لهؤلاء المستضعفين وحزين جدا عشانهم يلاقي بلال بيعذب بيعذب وبتوضع الصخور العظيمه على صدره وعلى ظهره ويقول له يعني الرجل الذي كان يملكه يقول له آه لات والعزى الهان من دون الله فيقول احد أحد فيمر أبو بكر ويقول ينجيك الله الواحد الأحد ويروح أبو بكر ويصف التجارات ويجمع الأموال ويعتق العبيد والأرقاء من أجل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى فيقول المنافقون والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده يعني هو بيجامله عشان أكيد بلال جامله قبل كده فإذا بالحق جل وعلا ينزل قوله جل وعلا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى تعالوا نشوف صور من الابتلاءات العجيبة اللي تعرض لها الصحابة في بداية البعثة ولكن بعد فاصل قصير صلى على الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل تعالوا نشوف صور من الإزاء العجيبة اللي تعرض لها الصحابة الصحابة يا جماعة تعرضوا لإزاء شديد جدا عشان نعرف قد إيه الدين وصلنا على أشلاء ولحوم ودماء هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم تعذبوا عذاب شديد جدا واحد زي عمار بن ياسر على سبيل المثال تعذب عذاب شديد جدا تعذب هو وأمه وأبوه أمه انضربت في موطن عفتها من أبي جهل عليه من الله ما يستحقه وهو يريد منها أن تقول كلمة أن تقول كلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم فأبت فطعنها في موطن عفتها فقتلها فكانت أول شهيدة في الإسلام يا بنات المسلمين يعني أول شهيدة في الإسلام كانت امرأة معقولة سمية تقتل وتبقى أول شهيدة في الإسلام وأنت لسه لحد النهاردة مش لابسة حجاب معقولة أمال لما تقابلي سمية رضي الله عنها وارضاها على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتقولوا له يا رسول الله أنا كنت متبرجة مش عيب عليك لما سمية تقول لك تقول لك يا بنتي يا حبيبتي معقولة أنت كنت متبرجة ده أنا اتقتلت دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسألة مهمة جدا عايزين نحط المواقف دي كده نصب عيوننا فشاهد في الموضوع اتقتلت أم عمار قدام ابنها عمار ويبقى المسألة صعبة جدا لما الأم تتقتل قدام ابنها وتعذب أبو ياسر عذاب شديد جدا لحد ما مات هو كمان وما بقي إلا عمار عذبوه عذاب شديد لحد ما في يوم من الأيام من شدة العذاب لم يتحمل طلبوا منه يقول كلمة سيئة في حق النبي قالها غصب عنه عشان يسيبوه راح للنبي وهو بيبكي يقول له يا رسول الله ما زالوا يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله فتبسم نهر الرحمة ينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم وقال فكيف تجد قلبك يا عمار قال مطمئن بالإيمان قال فإن عادوا فعد ده شوية أقل هبل يعني ف يعني يعني هم كل اللي عايزينه بس كلمتين تقولهم لا الله طلبوها منك قولها من ورا قلبك عشان تنجو من عذابهم فقال فإن عادوا فعد فنزل قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يا سلام عمار يعذب وأمه تموت أمه تقتل وأبوه يقتل وهو يعذب عذاب شديد جدا وبلال رضي الله عنه وارضاه يعذب عدد كبير جدا من الصحابة عذبوا عذاب شديد حتى إن الأذى وصل لشخص النبي صلى الله عليه وسلم رموا سلة الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ورموا التراب فوق راسه وطردوه من مكة وخرج وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت يا سبحان الله ويتهم في عرضه صلى الله عليه وسلم يتهم في أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وتنزل براءتها من فوق سبع سماوات وفوق ده كله تسع مؤامرات يا حبايبي لقتل النبي صلى الله عليه وسلم ورغم كل ده اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون ويتاذي في الطائف صلى الله عليه وسلم ويجي له جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال ويقول ملك الجبال لسيد الرجال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك وقد امرني ان اطيعك فيما شئت فلئن شئت يا رسول الله لاطبقن عليهم الاخشبين الأخشبان جبلان بين مكة والطائف أجيب الجبلين كده هم في النص قال لا فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا وبالفعل خرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد ومن ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل إلى غير ذلك كل ده بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تحمل النبي أذى شديد جدا ولكن في النهاية بقى صعبان عليه يعني مشهد الصحابة هم بيعذبوا ويقتلوا وبيتأذوا إذاء شديد جدا فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال لهم يعني أمرهم قال لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق الله تزكية عظيمة جدا جدا من أعظم التزكيات إن النبي قاعد في المدينة قاعد في مكة وبيقول للصحابة روحوا الحبشة في أن الحبشة فيها ملك لا يظلم عنده أحد أبدا إيش عرف النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ربنا سبحانه وتعالى بعت له جبريل عليه السلام يقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم قول لأصحابك كذا قول لهم روحوا الحبشة في الحبشة في ملك لا يظلم عنده أحد أبدا ويروح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للحبشة 11 واحد يهاجروا على رأس هؤلاء جميعا عثمان ابن عفان وكان معاه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي كانت أول أسرة تهاجر تهاجر في الإسلام بعد لوط عليه السلام فهاجر عثمان بن عفان وزوجته رقية والزبير بن عوام وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سهير بن عمرو ومصعب بن الزبير وأبو سلمة إلى غير ذلك 11 واحد هاجروا من مكة إلى بلاد الحبشة خرجوا سرا وسلكوا طريق البحر كده وركبوا السفينة وطلعوا على الحبشة ووصلوا هناك ونزلوا فعلا لقوا الأرض أرض صدق ولقوا الملك اللي عندهم فعلا اللي هو النجاشي رحمه الله رحمة واسعة رجل عادل فعلا ما بيظلمش حد أبدا عمره ما تجاوز حدود مع حد عمره ما أذى حد عمره ما تسلط على حد كل إنسان بياخد حقه بالرضا وبالحب وبالمودة ولقوا المكان فعلا مكان آمن ومكان خصب جدا لنشر الدعوة الإسلامية ويقدر ربنا سبحانه وتعالى يحصل موضوع كده موضوع عجيب جدا سبحان الله حصل ازاي ما تعرفش لكن هو موضوع حصل كده قدر ربنا سبحانه وتعالى ان بعض الصحابه فهموه غلط فوصل الخبر للحبشه فجم غلط برضه ايه اللي حصل والحديث في البخاري ان النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام دخل الحرم فوقف يصلي وخلفه الصحابه والمشركين واقفين وراهم بيراقبوا الموقف وبيشوفوا النبي بيعمل ايه هو والصحابه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصلي والصحابة بيصلوا وراه فبدأ في سورة النجم فوصل إلى قول المولى عز وجل أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا شوف الراوي بيقول ايه بيقول فسجد النبي وسجد, وسجد أصحاب النبي وسجد المشركون خلف النبي وأصحابه إيه ده إيه الجمال ده كله المشركين من كتر وقع الآيات دي على القلب أفمن هذا الحديث تعجبون حدش فيكم بيتأثر بهذا القرآن وتضحكون ولا تبكون معقول لما تسمعوا القرآن وما بتبكوش ربنا بينكر عليهم ايه السبب وانتم سامدون والسمود بلغه اهل حمير يعني الغناء يعني كان السبب في صرف القلوب عن ان هي تبكي بدل يعني يعني ان هي تضحك ايه بدل من ان هي تبكي كان بسببها كثره سماع الغناء قال أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فسجد النبي وسجد المسلمون وسجد, وسجد المشركون خلف النبي وأصحابه فظن بعض الصحابة الطيبين أن المشركين أسلموا وآمنوا والدليل على كده أنهم سجدوا ورا النبي عليه الصلاة والسلام وراحوا باعتين رسالة ومستعجلين بسرعة وتعالوا يا جماعة وطمنوا الحمد لله مكة بقت جميلة و... وأبو لهب بقى أخ في الله والدنيا بقت حلوة وبقت جميلة وتعالوا والناس أسلمت وتعالوا يلا بسرعة بقى عشان خلاص إيه الدنيا بقت جميلة طبعا وصل الخبر لل11 اللي هاجروا لبلاد الحبشة ونزلوا مكة وقبل ما يخشوا مكة مباشرة وصل لهم الخبر الحقيقي لا يا جماعة لا حد أسلم ولا حاجة ده أبو لهب هو أبو لهب وأبو جهل زي ما هو والدنيا صعبة أوي أوي فمنهم من دخل في جوار بعض الناس عشان يحموهم ومنهم من عاد إلى الحبشة وانضم لهم ناس تانية بقى هاجر 80 واحد يبقى الهجرة الأولى بتاعت الحبشة كان فيها 11 واحد على رأسهم عثمان بن عفان الهجرة الثانية بقى كانوا 80 واحد وامرأة 80 رجل وامرأة وراحوا مهاجرين إلى بلاد الحبشة أيضا برضو هاجروا سرا دون علم قريش وقريش حاولت أن تتتبعهم وتمشي وراهم لحد ما وصلوا البحر فعلا لكن كان خلاص السفن طلعت وما قدرتش قريش أنها تدرك الصحابة وأن هي تمشي وراهم وتوصل لحد بلاد الحبشة ونجى الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وراحوا الهجرة الثانية لبلاد الحبشة اللي كانت فتح بباب خير كبير جدا على أهل الحبشة لأن أسلم عدد كبير في الحبشة والدليل على كده لما طلعوا 80 ولما جم في عام خيبر تمام يعني سنة سبعة هجرية لما رجعوا بقى سنة سبعة هجرية إيه اللي حصل يا جماعة رجعوا سفينتين كاملين بفضل الله سبحانه وتعالى من المسلمين اللي راحوا ومن المسلمين اللي أسلموا بعد كده على يد هؤلاء الصحابة الكرام من بلاد الحبشة رغم إن حصل مهاترات ومشاكل جامدة جدا منعت الصحابة إن هم إن هم ينشروا الإسلام في الحبشة كلها لكن قدروا برضه بفضل الله سبحانه وتعالى بدعوة بسيطة كده وتحرك بسيط إن يسلم على أيديهم عدد كبير أيضا من بلاد الحبشة ايه اللي حصل بعد كده يا جماعه وايه بقى الموضوع اللي حصل وقريش هتتصرف ازاي بعد ما ال واحد دول هاجروا لبلاد الحبشه هيعملوا ايه معاهم وهيتصرفوا ازاي وهيجيبوهم ازاي وهينتقموا منهم ازاي وربنا هينجي ال 80 دولت ازاي وايه موقف النجاشي مع هؤلاء الصحب الكرام اللي جم واثبتوا ان هم فعلا ناس بيهاجروا عشان يعني نفسهم ان هم يعني يحافظوا على دينهم وعلى ايمانهم وتوحيدهم لله سبحانه وتعالى ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله الحلقة القادمة في الجزء الرابع للنجاشي هنشوف كيف استقبل النجاشي هؤلاء الصحب الكرام وايه موقف قريش وعملوا ايه معاهم وهنشوف الوفد الاسلامي اتصرف ازاي وهنشوف ازاي جعفر بن ابي طالب كان اعظم سفير للاسلام في بلاد الحبشة ده اللي احنا نعرفه حبايبي بكرة ان شاء الله في نفس الميعاد يعني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدثوا